من قبلنا وخبر من بعدنا وحكم ما بيننا هي حبل الله المتين من قال به صدق ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم أرحب بكم وأرحب مرة أخرى بضيفي الكريمين فضيلة الأستاذ الدكتور شهاب الدين أبو زهو المدرس بكلية أصول الدين جامعة الأزهر الشريف وفضيلة الشيخ علاء سعيد الداعية الإسلامي المعروف أهلا بكما أنا عايز أعود أولا لكي نصل ما فات والقرآن الكريم كما أعلم على حد علمي أنه مبني على الوصل وهو موصول آية بآية وحرف بحرف ومعلومة بمعلومة آه، نقف عند ما انتهينا إليه في آه، فيما قبل الفاصل كان الدكتور بيتكلم على التبليغ لا في قصة آه، حضرتك أيوة نعم مم.
فأنا كنت بقول بمناسبة التبليغ مم.
للقراء الذين يقرؤون على الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد دعاتنا ذهب إلى بلدة من هذه البلدان نعم وكان ينصح الجالية المسلمة هناك وامرأة عجوز لا تفهم شيئا في اللغة العربية كانت تتابع درس هذا الداعية نعم.
من حين لآخر وفجأة استوقفت هذا الداعية في يوم من الأيام وعن طريق مترجم قالت له ما هذا الكلام الذي كنت تقوله للناس فبدأ يأتي بالمواضيع التي طرحها على الناس نعم.
تكلمت مثلا عن الصبر تكلمت مثلا عن الصلاة عن كذا هي تقول لا لا لا لا سمعت منك كلاما بخلاف هذا يقول أنتقل للموضوع الآخر الذي طرحته على الناس تقول لا لا لا ده الموضوع الآخر الموضوع الآخر قال ذكرت كل شيء ذكرته للناس وهي تقول لا كنت تقول كلاما آخر سمعته منك وهي لا تفهم شيئا في اللغة العربية نعم، نعم.
عن طريق المترجم قال ذكرت كل شيء لا أدري فتذكرت الآيات التي كنت أستشهد بها وأستدل بها فبدأت أقرأ آيات القرآن قالت هو ذاك هو ذاك نعم.
والمرأة لا تفهم شيئا في اللغة سبحان الله، العربية سبحان الله.
قالت ما هذا الكلام قال هذا كلام الله قالت من الله بدأ يعرفها بالله سبحانه وتعالى فقالت المرأة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وعلمت كيف تدخل الإسلام وما الذي عليها في الإسلام يا سبحان فإن الله.
كان يؤثر في قوم وهم لا يعرفون العربية نعم كيف ميزت هذا الكلام عن الآخر ولذلك نحن نحن الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى أكرمنا باللغة ونحو ذلك والكتب كما ذكرت موجودة ونستطيع أن نعرف ما معنى هذه الآية وما معنى هذه الآية إذا تجادلنا في أمر من الأمور نجادل على أمر في اللغة العربية ولا نجادل في أمر
والله استخدام نجادل على ولا نجادل فيه في حلو قوي كلام جميل مم.
قال الله سبحانه وتعالى في القرآن أفتمارونه على ما يرى المماراة المجادلة نعم أصل المماراة في اللغة العربية بيتعدى بحرف الفي ولا يتعدى بحرف العلى نعم.
طب لماذا أتى بعلى ولم يأتي بفي هذا يستوقفني هذا يستوقفني فتجد علماءنا يقولون لما كانت المجادلة بينهم وبين رسول الله لا يقصدون منها الوصول إلى الحق بل يقصدون منها العلو على الرسول والغلبة على الرسول والظهور على الرسول فقال الله أفتمارونه على ولم يقل أفتمارونه في في إنما قال على أنتم تمارون لا للوصول للحق إنما تمارون للغلبة وللظهور ولكي تعلوا عليه وكانوا يمارون شوف القرآن شوف الحرف جاي ليه وهنا ليه وفي نفس الآية أفتمارونه على ما يرى يرى يرى دي فعل إيه فعل مضارع نعم فعل مضارع بالظبط الآية نازلة في أمر الإسراء والمعراج لما كان النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم ذهبت وذا- وانطلقت إلى الأقصى وعدت في جزء من الليل وبدأوا يتكلمون مع الرسول صلوات الله وسلامته عليه ويصفون يقولون عارفين إن النبي ما راحش قبل كده للقدس هم عارفين كده أسأل الله أن يحرره وأن اللهم يعجل آمين بتحريره اللهم آمين وأن يمكن للمسلمين في كل مكان بدأوا يكلموا النبي عليه الصلاة والسلام ويتعنتوا مع الرسول صلوات الله وسلامته عليه الصلاة والسلام.
عليه إن يوصف كل شيء موجود هناك أنا هسأل حضرتك سؤال حضرتك لابس إيه؟
آه الآن تلبس إيه؟
لون قميص قميص نعم.
وبنطال نعم.
قميصك فيه كام زرار؟
عد بقى القميص ده انت لبسته كم مره كتير قوي.
موجود عندك بقاله قد ايه آه، سبحان الله.
فتعنتوا مع الرسول تعنتوا مع فعلا الرسول بيلبسوا كام مره ومش واخد بالي من عدد الازره تعنتوا مع الرسول اسمع بقى ما يسالوش حاجه الا ويراها الرسول اسمع كده افتمارونه على ما يرى ولم يقل راى مع ان القصه انتهت ما جابهاش بالفعل الماضي يا دكتور انما جابها فعل ايه مضارع مضارع.
انتوا بتكلموه عن الحاجه وهو ماله مستحضر الصورة نعم مستحضر الصورة جاب- ولذلك أتت بالمضارعة ولم تأتي بالمضي سبحان الله.
كقول الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم قال يا بني إني أرى في المنام يعني.
أرى في المنام ولم يقل إني رأيت في صورة, المنام صورة في ذهني لم يقل آه، إني رأيت نعم، في المنام سبحان الله.
إني أرى سبحان الله.
في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني.
ستجدني إن شاء الله من الصابرين فنريد أن نقرأ القرآن فحينما نقرأ هذا القرآن كما أكرر العبارة أقول هذا يدعونا للعمل ويدعونا لزيادة الإيمان اقرأ كده الآيات وتناسق الآيات والله العظيم لما نيجي في وقت, وقت محنة زي اللي بتمر على المسلمين ونقرأ قول الله سبحانه وتعالى اسمع دي حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا كذبوا جاءهم نصرنا الله فنجي من نشاء أنا عايز أقول لك إيه النصر ما بيجيش للأمة وما يجيش من الله إلا مع أشد لحظات الإيه البلاء البلاء ده احنا عمالين مي- من اللي بيتكلموا في المصحف ولا يتكلموا هنا ولا يبي- بلاء هنا وبلاء هنا وبلاء هنا وبلاء هنا اه وزلزال.
أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا.
وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر متى الله؟
نصر الله ألا إن نصر الله قريب لما نيجي نقرأ الآيات دي يدخل علينا إحباط أو يأس أو الكلام ده المؤمن لا يكتئب أبدا أنا هسأل حضرتك سؤال نعم لو جبنا حوت كبير مم.
ورحنا حاطين بني ادم في في بطن الحوت ورحنا نزلنا الحوت المحيط ولا البحر وقلنا يا جماعه يا غط... يا ايها الغطاسون دوروا لنا على الرجل وطلعوا لنا الحوت يجيبوه بعد قد ايه؟
وهم هيعرفوا يميزوا الحوت من الآخرين من الحيتان الآخرين أصلا
لقوا الراجل مش هيرجع أصلا الراجل الخير وهيعرفوا الحوت من الاخرين يعني حتى لو في جيش غطاسين يا دكتور لا انتهى خلاص كده انتهى
يونس عليه السلام التقمه الحوت وبطن الحوت وجلس في الحوت كام يوم يا دكتور؟
ثلاث أيام كان بياكل ايه لا شيء بيشرب ايه الله كان أعلم عايش ازاي بينام كان بيعمل ايه اسمع كده وذنوني إذ ناد وذنوني إذ ذهب مغاضبا غضب من قومه لأنهم لم يستجيبوا نعم.
ابتداء حتى إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه.
عليه يعني لن نضيق عليه آه.
مش بمعنى لا، هنا لا، نفي طبعا.
القدرة فظن أن لن نقدر عليه اسمع دي فنادى في الظلمات لو الراجل اللي جوه بطن الحوت ده نادى علينا مين فينا يسمعه مم، انتهى.
لا أحد الرحمن على العرش استوى ويونس جوه بطن الحوت ويقول الله فنادى فين في الظلمات ظلمة بطن الحوت والليل والبحر.
والبحر ظلمة.
والليل نعم.
فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من إني كنت الظالمين.
من الظالمين بعدها على طول فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين انت في غم ولا في كرب نادي لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين ازاي هستفيد من القران وانا مش عايش مع القران مش متدبر للقرآن نعم.
أنا ينبغي علي أن أفهم القرآن وأن أت- أن أتدبر القرآن وأن أستفيد من القرآن نعم، خدت نعم.
بالك لكن أغلبنا وللأسف هجرناه.
بيقرأ قراءة ممكن يقرأ بلا- قراءة بلا- حرفية.
بلا تدبر.
لكن معنى الآية شوف كلمة في الفاتحة اللي احنا بنقرأها جميعا في الصلاة الحمد لله رب الإيه العالمين.
يعني مش هقف مع كلمة كلمة بعد كلمة رب العالمين إيه جت إيه؟
الرحمن الرحيم ألا. طب ما انت لسه قايل في البسمله الرحمن الرحيم مش قلت في البسمله بسم الله الرحمن الرحيم مم.
وبعدها تقول الحمد لله رب العالمين وبعدين ترجع تاني تقول ايه الرحمن الرحمن الرحيم عارف ليه يا استاذ احمد لماذا يا سيدي اصل رب العالمين الرب مالك خالق مدبر كلمة الرب شأنك بيده أمر أمرك بيده غناك فقر الذلة العزة المرض الصحة كل حاجة في إيده فأنا ذاك كلمة رب العالمين تدخل عليك خوف ورهبة فأراد الله الله أن يطمئن قلوب نعم.
عباده فأتى بعد رب العالمين اللي تدخل الرهبة نعم، الرحمن والخوف.
الرحيم.
أنا الرحمن الرحيم أنا من أجل هذا يعني أهيب السادة المشاهدين ما يفعل ال- الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم سبحان وكان الله.
الله يعني شكراً أنا عليم.
أرجو ألا يحرم المشاهدون أنفسهم من التواصل معنا آه، بالاتصالات الهاتفية آه، من معه سؤال حول مأدبة القرآن الكريم فليأتي به إلينا فمعنا آه، شيخانا الكريمان آه، سوف يجي- يجيبان عن أسئلتكم جميعا إن شاء الله فأنا بهيب بالسادة المشاهدين أن يتواصلوا معنا عبر الهاتف آه، نعود مرة أخرى إلى موضوع التلاوة يعني من حيث بدأنا هذه الحلقة وكما نعلم عن القرآن الكريم أنه لا تنقضي عجائبه ولا يخلق من كثرة الرد وأنا بأكد على كلمة يخلق آه، لأني كنت بقولها يخلق نعم.
ولكن الصح أو الصائب في اللغة آه، يخلق آه، أي يقدم ب- بالمعنى ال- ال- العادي آه، موضوع التلاوة كيف للمرء أن يقرأ القرآن الكريم ال- ال- الحصة يعني المفروض أنا أختم القرآن الكريم في قد إيه علشان لا يتعارض هذا مع شأن التدبر آه إمتى آه يعني أقرأ القرآن الكريم وأختمه لكي يتعار لا يتعارض مع شؤون دنياي نعم آه نعم.
يعني أنا راجل بشتغل مثلا وموظف مش كل حياتي قراءة للقرآن الكريم فقط وإنما آه أنا بأستعين بهذا القرآن قرآن رب العالمين لكي يعينني على أمور ديني ودنياي نعم.
الحصة اللي أنا أتلو فيها القرآن الكريم أو الوقت والله احنا لنتفق على آه، امر قبل ان نعم.
نقول آه، ما كي ما- متى يقرا واي قدر يقرا نعم.
وفي اي مده نعم حكم قراءه القران الكريم فرض عين ولا فرض كفايه نوضح أيوة ولا مندوب اليه اليها حكم قراءه القران الكريم فرض عين ولا فرض كفايه ولا مندوب اليه مندوب إليه يعني مستحبه اللي عايز ماشي او ياخد الثواب اللي مش عايز خلاص هو حر ولن التلاتة.
ولن يأثم في آه، الموضوع التلاتة.
المندوب آه نعم فرض عين أن نقرأ القرآن الكريم في القدر الذي تصح به الصلاة كسورة الفاتحة.
الفاتحة لأن الفاتحة ركن من أركان الصلاة نعم.
فإذا كانت الف- الصلاة لا تصح إلا بالفاتحة والصلاة واجبة إذا قراءة الفاتحة وتصحيحها إيه؟ واجبة وأنا قلت في برنامج التنبؤات النبوية في رمضان لازم نعمل حملة على مستوى فضائيات المسلمين ومساجد المسلمين أسبوع نسميه أسبوع الفاتحة حملة تصحيح سورة الفاتحة ده اسمها سورة الصلاة قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين.
نصفين نعم نعم آية آية أدي يبقى يبقى احنا عندنا قدر من القرآن الكريم لابد أقراه هقراه كم مرة الفاتحة الفرض اللي عليا خمس خمس.
مرات خمس مرات طب مع هتقرأ السنن خمس- في الركعات خمسة في سبعة الركعات عشر مرة.
سبعة خمسة عشر في مرة 17 اه اتنين اه، اتنين أربعة أربعة تلاتة أربعة آه، عدد يعني حوالي الركعات.
85 85 طب نعم، مرة.
يبقى إذا هذه القراءة فرض لما تكون في الصلاة يبقى دي حدها إيه؟
طب معروف.
عذرا عذرا يا اتفضل.
شيخنا معنا اتصال من الإمارات آه، أخونا حسان السلام عليكم
السلام الله وبركاته أهلا بك أخي حسان اهلا وسهلا كنت عايز اقول لك حاجه بس بالنسبه للقران الكريم نعم يعني نتابع هنا في ال- المرة التقدم بتاعهم نعم.
لقيته آه، هنا لما صبت القلوب من عدم ذكر الله وقراءة القرآن لقيت ان كتاب قرآن بقلم مجرد ما تحطه على الآية يقرأ الآية بالقرآن الكريم جميل يا الآية سلام.
نفسها نعم ده يعني اختراع مجرد سوري ما تحطه على ال- آه، الآية يقرأ الآية يا سلام رائع ده.
لو عاوز تقرأ السورة كلها يعني وحط صدقت على يا الصورة.
ربي حتى التكنولوجيا ولقد يسرنا القرآن للذكر يعني يعني سبحان الله ربنا يعني بيسر محدش ليه لنا.
حجة.
اه يعني آه.
حتى غير ال- ال- ال- العالمين بالقراءة والكتابة يعني حتى الأميون آه، يسر الله لهم قراءة القرآن الكريم بهذه الوسيلة التكنولوجية الحديثة أنا أنا بشكرك يا أخ حسان على هذه المعلومة يعني لقد وصلت أنت بلغت الآن ووصلت لمن ليس له آه، علم بهذا الأمر آه، بشكرك يا أخي حسان آه، معنا اتصال آخر الأخ هاني الأستاذ هاني من الفيوم السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عاوز اسال الشيخ شبه وزهر لو سمحت اتفضل اتفضل والله النسيان يا مولانا موضوع النسيان يعني الواحد بي- بيحب يحفظ معانا القران بس النسيان بادئ يعني ف- ف- فعاوزين نش- حل الموضوع النسيان ده الله يجازيكم يعني انت خير عنه.
بتحفظ وبتنسى يعني عما قريب يعني اه اه بنسى جامد المهم انت بتجتهد لكي تحفظ اه ده ده يعني متفقين في المقام الاول انك انت بتجتهد وبتعاني في الحفظ ولكنك بالظبط.
تنسى بس بنسى بسرعه جامد اه ب- بتشتغل اكيد طبعا آه، شغل كتير او حاجه زي كده ولا فيه هموم يعني يعني إن شاء الله.
طيب إن شاء الله فضيلة الشيخ آه، شهاب الدين أبو زاهو آه، سيرد عن هذا التساؤل وأسأل الله أن يكون في إجابته الشفاء شكرا الأخ محمد من السعودية السلام عليكم سلام استاذ أب احمد أبو مساء الخير.
محمد كيف حالك سلام عليكم أهلا أهلا وسهلا تحياتي لك ولجميع الضيوف المشاركين المشايخ بارك الله فيكم جميعا بارك الله فيك يا أبا محمد الله يحفظك آه، سؤال آه، بالنسبه للشيخ ال- آه، ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم آه، في الحديث ما معناه اقرا وارتق ومنزلك في الجنه اخر آه، عند اخر ايه تقراها نعم هل القراءه المقصود آه، حفظا او تلاوه نعم نعم يعني اذا كنت ما احفظ واتلو القران آه، بصفه عندي حزب يومي مم، مم.
فهل هذا ي- ان شاء الله يشمل هذا الحديث؟ السؤال الثاني للشيخ على ان سبق وسالته قبل في بدايه الحلقه عن الكتب في التفاسير يعني ما يرشح لنا مجموعه من الكتب للاطلاع على للتدبر.
بارك الله فيك جميعاً.
شكرا شكرا يا أخ أبو الله محمد خطاكم بالسلام.
آه، آه، معانا أبو عمر من ليبيا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا أخي أحمد؟
أهلا بك يا أخي أهلا بك وبك أهلا وسهلا.
أهلا بك.
آه، لا بس أكلم الشيخ علاء والشيخ والدكتور تفضل شهاب.
تفضل أنت معنا عليكم.
على الهواء عليكم السلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله كل خير يا شيخ علاء أنت الله ودكتور يكرمك.
شهاب الدين أبو زع جزاك والله الله يعني لو يجوز اللفظ فأنا من عشاقكم والله.
الله الله الله تعالى، يبارك الله فيك يبارك جزاك الله خيرا الله بارك يكرمك الله فيك أحبك الله وبارك لك هل يعني هل بس لي سؤال بس آه، بعد إذنك يا ريت ك- كتاب ميسر آه، في تفسير يكون بس خفيف في معاني كلمات القرآن.
آه، نعم نعم هي برضه سؤال مكرر كتاب ميسر في في تفسير ال- ال- نعم.
القرآن الكريم و- وتيسير معانيه شكرا يا أبا عمر من ليبيا الأخ يوسف من السعودية أو يوسف السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حيا الله المشايخ جميعا ان شاء الله الله, الله يبارك يخليك فيك الله يكرمك احييكم واسال الله عز وجل ان يعين المشايخ على طاعته سبحانه وتعالى اللهم امين امين يا نعم.
رب الله يبارك فيك وارسل سلامي للشيخ محمد حسان واسال الله عز وجل ان ان شاء الله يوفقه لما يحب ويرضاه اللهم امين الله يسلمك الله يبارك فيك وطبعا يعني اضافه بسيطه جدا يعني اسال الله عز وجل ان يعين الجميع نعم.
يعني هو نداء الى كل مسلم ومسلمه ان يلجا الى كتاب الله سبحانه وتعالى ويرجع الى كتابه سبحانه وتعالى حفظا وتدبرا وعملا فهذا الكتاب كما قال صلى الله عليه وسلم ان صح هذا الحديث تركت فيكم ما ان تمسكتم بهما لم تضلوا د- بعدي ابدا نعم.
كتاب الله وسنتي ما شاء الله.
فنسال الله عز وجل للجميع ان يرجعوا الى كتاب الله تعالى ويعملوا به ويدعو اليه سبحانه وتعالى واسال الله عز وجل الى قناه الرحمه ان يثبتها وان يجعلها ان شاء الله منبرا لتبيين الحق آمين يا للعالم رب، كله آمين يا رب.
والله اعلم إن وجزاكم شاء الله كل خير شكرا جزيلا أخي يوسف من السعودية على هذه الإضافة الأخ محمد السلام عليكم من الجيزة وعليكم السلام ورحمة الله السلام وبركاته الله وبركاته حضرتك أهلا بيك يا انا أخ بشكر محمد حضرتك وبشكر الشيخ علاء والشيخ شهاب منورين كلكم ما شاء الله الله يبارك بارك الله فيك فيك.
جزاك الله آه، خير كنت عايز حضرتك ازيد على الحاجات الجميله اللي ذكرها الشيخ آه، شهاب نعم آه، يذكر ان الشيخ الشعراوي رحمه الله آه، طلب منه آه، آه، احد غير المسلمين يعني طلب منه كان مناظره او كلام آه، آه، على الهوى او امام الناس يعني مم.
فقال له آه، انك ايها الشيخ تقول بيقول للشيخ الشعراوي يعني نعم ان كل شيء موجود في القران نعم سواء في الحياة أو في الدنيا كل شيء فالشيخ قال له نعم فعلا أنا أقول هذا وأنا متأكد من هذا فقال له الشيخ لو سألتك عن عن أي شيء ت- يعني معناها كده تجيبوا لي من في القرآن الجواب اه اه قال له نعم قال له قال له آه قل لي أو أنا عايز أعرف شوال الدقيق بيعمل كام رغيف من الخبز أنت واخد بال حضرتك؟
آه، طبعا طبعا شوال الدقيق بيعمل كام رغيف من الخبز فراح سؤال الشيخ سؤال رحمه الله معجز اه اتفضل اتصل آه، بخباز والخباز اخبره ان ال- ال- الشوال بيعمل 1000 رغيف تمام انت واخد بال حضرتك؟
كان 600 في القاعدة بتاعي نعم كان 600 بغض تقريبا النظر عن العدد المهم بعد ما قفل إجابة حضرتك الشيخ.
ف... فالراجل بيقول له انت انت انت قلت لي كل حاجه موجوده في القران قال له ايوه فعلا قال له طب انت ليه اتصلت بال بالخباز قال له لان القر... القران قال لنا فاسالوا اهل الذكر ان إن كنتم, كنتم لا تعلمون.
لا تعلمون ما شاء آه، الله.
كنت عايز بس حضرتك اسال الشيخ آه، شهاب عن حاجه اتفضل آه، انا حضرتك معايا بكالوريوس حاسب آلي يجوز حاليا لي ان انا اكمل في الازهر ولا الكلام ده مش مش مش آه، ده هو خلاص الأمر ده توقف للأسف الشديد توقف آه ونسأل الله أن يرجع مرة أخرى لأن فعلا كنا بنرى نماذج فذة فذة في الأقسام كلها ناس طلعت من الطب والصيدلة والتجارة والهندسة والزراعة والحاسب الآلي والاقتصاد والسياسة كانت نماذج فذة ما شاء الله أسأل الله أن يرجع مرة أخرى وفضيلة شيخ الأزهر الحالي سدد الله خطاه الآن بينهض بالأزهر في العملية التعليمية ولديه خطة فأسأل الله أن يجعل شرف الأزهر في هذه الفترة على يديه اللهم آمين احنا بنوجه باسم محمد من الجيزة إلى فضيلة شيخ الأزهر أن ينظر إلى هذه المسألة والاستعانة بهذه النماذج الفذة كما وصفها فضيلة الدكتور شهاب أبو زهو وأعتقد معنا اتصال آخر ليس هناك اتصالات أخرى آه، يعني أسئلة عديدة تضمنتها اتصالات المشاهدين من بين هذه الأسئلة آه، سؤال لفت انتباهي ألا وهو اقرأ وارتقي ورتل وأيضا هناك في تفضيل فيما بين الإمامين إذا تساويا في كل شيء بتبدأ بأقرأهما بأقرأهما لكتاب الله عز وجل هل المقصود اللي بيقرأ كتير مجرد قراءة من المصحف أم بأحفظهما آه، السؤال ده بتوجه بيه لفضيلة الدكتور آه، آه، شهاب أبو زه الله يكرمك المقصود بال- بالقارئ ده داخل معانا في ال- في مسألة ال- نعم.
مدة الختم والكلام ده مم.
هقول سطرين سريعا كده عشان ال- ال- ما شاء الله الأسئلة والتجاوب معاها فيها أشياء وعايزين نفرد آه، نفرد آه، بعض ال- ال- الوقت بساعة لل- لكتب التفسير فهي ال- بالظبط.
اللي احنا اللي عايزين المرحلة اللي عايزين نوصل لها نعم.
مر- نعم.
ننتقل بقى من القراءة وجمال الصوت إلى إيه؟ إلى إلى الفهم والتدبر واسمع لمين واقرا لمين احنا قلنا إن في فرض كفاية في فرض عين اللي هو قراءة سورة الإيه؟
الفاتحة.
الفاتحة مثلاً.
وتصحيحها نعم وكل واحد يقدر يقعد مع شيخ في مسجد او في دار تحفيظ او عبر ال- الشيخ الحصري المصحف المعلم نعم.
او القلم اللي الاخ المشاهد قال عليه انا استمعت اليه في ال- في قناه المجد في برنامج بيجي في قناه المجد عن التكنولوجيا نعم نعم آه، ف- فجاب القلم تبص ت- فيها شيخ علاء القلم ده واحد سوري اخترعه تيسيرا آه، الت- المصحف معاه مصحف المصحف كده موجود تقوم حاطط ال- فاتح القلم في حجاره وتحطه على الايه بس وتقوم دايس على الزرار يقرا لك الايه كلها طيب وعلى الهامش آه، عايز معنى كلمه عايز آه، تصحيح تلاوه عايز حكم كذا سائر خدمات القران الكريم تدوس عليها على الهامش يقول لك ينطق لك معناها تدوس عليها يجيب لك القراءات بتاعتها إيه، طب انت بقى عايز تعرف انت حفظت ولا لا تدوس عليه على الهامش يقول لك تحفيظ تسجل نفسك يقوم تقرا تقوم دايس على زرار تاني تسمع نفسك تقوم مدي امر للقلم يقول لك انت اخطات في كذا وكذا يا سبحان الله الله أكبر.
سبحان الله حد ليه حجه بعد كده بقى يحفظ القران جميل جدا آه، زمان كنا بنقول للناس على المصحف المعلم للشيخ الحصري وما زال رحمة الله عليه هو الرائد المصحف المعلم اللي هو 33 شريط لكن ده حاجة تانية خالص جزى الله عز وجل من قام على آمين.
ابتكاره خير الجزاء آمين.
المهم يبقى فرض عين الفاتحة نصححها طب فرض كفاية ما بعد الفاتحة فرض الكفاية هنا بقى اللي هم العلماء اللي بيتصدرون للإفتاء والإرشاد والتوجيه والوعظ دول يجب عليهم أن يتعلموا القرآن وإلا ده المصدر الأول للتعليم والدعوة عندنا نعم.
إيه؟
ما قرآن ينفعش.
فهل يليق أن يقرأ القرآن أخبرني بعض التلامذة أن الشيخ أبو إسحاق الحويني ربنا يديله صحة والعافية لما حد يروح يحب يقعد يتعلم تحت إيديه بيشرط عليه لو حد عايز دراسة منهجية يقول له أولا تحفظ القرآن نعم وثانيا تحفظ أصول الفقه لل- للدكتور آه، الأشقر الواضح في أصول الفقه وثالثا الأصول الثلاثة في التوحيد ورابعا ملخص الفقه للفوزان وخامسا يا ابني تتقن ديا تعال وأنا أعلمك منهجيا والعهد على التلميذ الذي أخبرني فالقرآن أصل يبقى فرض كفاية على العلماء على من يتصدرون للدعوة على من يتصدرون بالحديث باسم دين الإسلام أن يحفظوا القرآن وإلا فكيف يدلون على دين الإسلام وهم منفصلون عن إذا كتابه تصدر تعين عنه.
إذا تصدر يبقى ولكن طبعا فرض الكفاية لأن مش كل الناس هيشتغلوا دعاة نعم.
بعضهم اللي هيشتغل يجي بقى اللي هو المندوب والمستحب القدر الزائد واحد حفظ الفاتحة ويصلي بها وقصار السور طب يختم القرآن يجب عليه ختم القرآن في كل سنة لا يجب لكن يندب إليه نعم وإن كان عندنا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بيقول كان بيختم القرآن في كل يوم وليلة عبد الله بن عمرو يختم القرآن في كل يوم وليلة لحد ما زوجته اشتكت منه نهى النبي اه فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له اقرأ القرآن في كل 40 قال له أجده في 40 يوم آه.
يعني عمل له سقف أعلى إيه 40 يبقى المفترض ما يجيش عليك 40 يوم إلا وأنت عامل إيه خاتم.
عامل خاتمة فقال له إني أجد قوة يا رسول الله قال له في كل 30 يوم شهر قال له إني أجد قوة يا رسول الله أنا عندي طاقة أكتر راجل شغال ما معاه.
شاء الله.
قال في 25 فما زال ينقصه خمسا خمسا 25 20 أجد قوة 15 أجد قوة 10 قال له اقرأه في سبع ولا تزد يعني أسبوع نعم.
جت مسألة التحزيب في الأسبوع بقى يعني جعل القرآن أحزاب يعني إيه حزب حزب لذلك اللي هو التلاتين الصحابة كانوا بيقروه 3 5 7 9 11 13 اليوم السابع حزب المفصل 3 البقرة العمران النساء 5 المائدة الأنعام الأعراف الأنفال التوبة 6 يونس هود يوسف رعد إبراهيم الحجر عد بقى يبقى بيحزبوا القرآن ثلاث صور الليلة يبدأوا بليلة الجمعة بليلة الايه يعني لو صبح بكره الجمعه الليله دي اسمها ليله الايه ليلة الجمعه هيقروا فيها كام سوره ثلاثه بدءا بالبقره بالفاتحه ما بيحسبوهاش في العد البقره العمران النساء ليله السبت خمس صور ليله ال- الحد كام عد فردي بقى ثلاثه خمسه سبعه, سبعة.
سبعة تسعة تسعة 11 13 11 13 ال 13 هينتهوا عند سوره الحجرات الليلة السابعة اللي هي ليلة الخميس هتبدأ من أول سورة قاف لحد آخر القرآن أربعة أجزاء بيسموها حزب المفصل الصحابة كانوا بيعملوا كده والنبي عليه الصلاة والسلام كان له حزب يقرأه بالليل في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه قوم يبايعون على الإسلام فتأخر عليهم يعني فضلوا مستنيين مستنيين مستنيين غابوا بقى الجماعة عايزين يناموا لماذا لم يخرج قال إني كنت قد اشتغلت ب... انشغلت بحزبي أو بوردي الليلة كان ورايا المقرر اللي أنا بقراه الليلة دي فما أردت أن أخرج إليكم إلا وقد انتهيت منه حتى لا يضيع مني وردي يبقى أنت لازم يكون عندك إيه إيه استمرارية في القراءة لكن مش هنحدد لك ب 40 بقى يستحب ان المسلم المرتبط بكتاب الله المنشغل به ما يعديش عليه 40 يوم الا وهو عامل ايه خاتم.
عامل خاتمه بالظبط.
طب واحد مشغول مشغول بايه واحد طبيب ليل ونهار من العياده دي للمستشفى دي مش الامراض منتشره ربنا يشفي مرضانا مرضى المسلمين ده لو قلت له كل 40 يوم ممكن ما يقدرش فافتح له قالوا له في ختمه في الشتاء وختمه في الصيف كما قال الإمام البر... الزركشي في كتابه البرهان يلا يا عم وسعنا كل ست شهور ختمة لا ده نعرف بعض الناس بعض الطبيبات بت... بتعمل 200 حالة كشف في المستشفى الميري في تخصصها في اليوم لفقراء المسلمين وبتجري في السنة قرابة أكتر من 300 عملية جراحية في التخصص بتاعها و- وهي إحدى ال- الأساتذة المشتهرين جدا طبعا أنا بديها كنموذج تمام.
ربنا يبارك لها في أهلها وأولادها يا رب وفي مالها دي لو طلبتها بختم القرآن الكريم كل 40 أو كل 6 شهور إيه اللي هيحصل للمرضى فأنا أعمل لها زي خالد هي في جهاد زي خالد بن الوليد فيما صح عن خالد بن الوليد نعم.
صح عنه كما أورده آه، فيما أذكر آه، أبو عبيد في فضائل القرآن لما جه في آخر حياته طبعا فتح بلاد الشام وفتح بلاد العراق وساهم في كذا جه في آخر حياته هو خلاص بقى على فراش المرض مرض الموت فقال ايتوني بالمصحف يا ده انا من زمان المصحف ما كنتش بمسكه ولا بحمله كنت بقرا عن ظهر نفسه يمسك المصحف يمل عينيه كده من جمال المصحف فجعل يقرا في المصحف الى ان مات ويقول شوف بقى الكلمه الحلوه الجميله شغلني الجهاد عن القران الله
شغلني الجهاد عن القرآن.
ده بيعتذر هو في حد يعتذر عن الجهاد يا اخي الكريم الشيخ علاء سبحان الله سبحان الله لكن هو قصده بلغنا احنا رساله مين ايه اللي شغل بيطبق مطلق.
ايه ده بيطبق القران ايه اللي شغل شباب المسلمين ربنا يشغلهم بالقران يبقى احنا عايزين القران هو اللي يشغل عارف شعبه نعم شعبه زميل ع- زميل حفص اللي هم اشهر اتنين بيروا عن مين عن عاصم نعم، ما هو كل نعم.
راوي ليه اتنين حفص عن عاصم وشعبة عن شعبه عاصم.
ده اسمه ابو كنيته ابو بكر هو ابو بكر بن عياش نعم مولود سنة 94 هج... 95 هجرية ختم القرآن ثلاث ختمات مجودة على عاصم وهو على عاصم وهو الراوي الأول احنا بنقول الحفص عن عاصم ده شعبة عن عاصم هو الراوي الأول لعاصم ختم عليه ثلاث ختمات مجودة اسمع بقى كده لما جه يموت لما جات له الموت يع- جا- جات له ساعة الموت أخته بتبكي جنب منه كما أورده الإمام الذهبي في سير علم النبلاء وحلية الأولياء عند أبي نعيم وهو بيموت أخته بتبكي حزينة على أخوها نعم.
فقال لها يا أختاه لا تبكي ليه؟ ده فراق لا تبكي يا أختاه وأشار إلى زاوية في البيت ركن في البيت كده اللي بتحط فيه حامل المصحف وبتصلي فيه الركعتين بتوع الليل تمام.
لا تبكي يا أختاه فوالله لقد ختمت في زاوية هذا البيت القرآن الكريم ثمانية عشر ألف ختمة الله
فاحنا عايزين نقول بقى ان حد ايه اجتهد ما استطعت وعلى قد حالك إذا كان عندك أعمال مهمة للمسلمين ما تحرمش نفسك من ختمة في الشتاء وختمة في الصيف وقتك قليل شوية يبقى صباحا ومساء زي ما قال الحسن البصري يبقى إذا نستطيع أن نوظف قراءة وعلى الأقل خالص سورة البقرة كل ثلاثة أيام ين- يطرد الشيطان من البيت وعلى الأقل خالص آيتين الأخيرتين من سورة البقرة كل ليلة من كفتاه.
قرأ بالآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه وعلى الأقل خالص الإخلاص والمعوذتين إذا أصبحت ثلاثا وإذا أمسيت ثلاثا وقبل أن تنام ثلاثا يعني ما فيش حد ليه حجة ينفصل عن الإيه طب عذرا عن لو ما القرآن قدرش يختم كل ست اشهر مره في كل سنة في كل سنه لو في كل سنة مرة لا شيء عليك المهم ألا إنما- يترك آه، يعني. يعني المهم آه.
ألا يترك تمام.
ألا يهجر القرآن بالمرة تمام.
يبقى لو ختم في السنة لو جه في رمضان وعمل رمضان ختم فرصة عليه حاجة عظيمة فرصة عظيمة جميل طبعا مم.
في سير أعلام النبلاء اتفضل يا شيخ علاء.
عند ترجمة بعض السلف للإمام الذهبي رحمه الله يقول هذا ختم القرآن بعد سبعة عشر عاما إلا أنها ختمة تدبر نعم.
وهذا ختم بعد عشرين سنة وهذا ختم بعد تخيل في ختمة غير ختمة التلاوة اللي بيتكلم عليها الدكتور شهاب في ختمة اسمها ختمة إيه؟
تدبر التدبر يعني يعني فمن يذكر السلف كمان.
من كان يختم في 17 عاما أو في 20 على عاماً شاكلة أو نحو سيدنا عمر ذلك.
بن الخطاب أنا أتذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال ما تكلمت في تفسير كتاب الله إلا بعد أن قرأت مئة كتاب في تفسير كتاب ما الله شاء الله ودلوقتي واحد يقول لك إحنا معانا- المعجزة الكبرى واللي مش عارف الايه ويقول لك الاجتهاد الجديد واللي بيفهم يجي لنا آه، ربنا معنا- يهدينا.
معنا الأخت نعمة من البحيرة السلام عليكم
الو آه، السلام عليكم أهلا يا نعمة السلام عليكم أهلا بيك الو اتفضلي معاكي حضر أهلا، السلام عليكم وعليكم السلام انا ورحمة- نعمه من البحيره أهلا بيك يا نعمة أهلا بيك لو, لو سمحت انا مش- معلش مش عارفه اتكلم آه.
بس آه، يعني حضرتك انا بسمع البرنامج دلوقتي ولما الشيخ علاء اتكلم يعني كأن عمري ما قرأت القرآن بصراحة الله فطيب أنا يعني ربنا بس تدعوا لي الأول بالثبات يعني أنا اما أقرأ القرآن إزاي أفهم زي ما أنتوا بتقولوا كده آه.
أنا هقرأ طبعا كتير زي ما أنتوا بتقولوا لكني عمري ما هعرف أوصل للمعاني اللي أنتوا بتقولوها مش آه.
هعرف أفسر القرآن زي ما أنتوا بتفسروه هذا والله سؤال جد خطير سامعني حضرتك؟
و- و- وهيجيبك عن هذا السؤال إن شاء الله فضيلة الشيخ علاء سعيد أنا أنا بشكرك معنا أم عبد الرحمن على الهاتف
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم وعليكم السلام السلام ورحمة الله وبركاته يا ورحمة أم عبد الرحمن آه كيف حالك يا أستاذ أحمد وأهلا بك في قناة الرحمة وبرحب بفضيلة آه، الشيخ شهاب وفضيلة الشيخ علاء إن شاء الله أهلا وسهلا آه والله آه يعني يقول الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا فالمتدبر للقرآن من أعظم الطرق والوسائل الجالبة للإيمان نعم ف- فببركة القرآن التي من أهمها حصول الإيمان سبيل وطريقه تدبر آياته وتأملها كما ذكر أن تدبره يوقف الجاحد عن جحوده ويمنع المعتدي على الدين من اعتدائه فقال تعالى أفلم يدبروا الق- القول فنسأل الله العظيم أن يجعلنا من أهل القرآن وخاصته والعاملين به بإذن الله تعالى شكرا وجزاكم الله خيرا شكرا هذه إضافة أنزلت علينا السكينة يا أم عبد الرحمن شكرا جزيلا الله يكرمك.
آه، أبو يوسف معنا على الهاتف السلام من عليكم السعودية وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أبا يوسف حالك يا أستاذ أهلا الله يبارك وسهلا فيك.
بارك الله فيك مرحب بالشيوخ الكرام بارك أنا الله.
من الحاجات والدرر اللي هم قالوها الجميلة آه، يعني حسستني إن أنا يعني عايز أبص في القرآن شوية فجه في بالي آه، نقطة عجبتني أوي في القرآن وحببتني في ربنا سبحانه وتعالى أكتر وأكتر اللي هي آه، إرسال س- آه، ربنا سبحانه وتعالى سيدنا موسى لفرعون رغم إنه بيدعي إن هو إله لكن آه، لما قال له قال له فقول له قولا لينا فيعني حسيت ان احنا يمكن نتعلم من ربنا سبحانه وتعالى اذا جاز التعبير يعني اللي هو عدم الانتصار للنفس يعني فدي كنت حاجه عايز اقولها وجزاك الله خير بارك الله فيك يا أبا يوسف شكرا جزيلا شكرا على هذه المداخلة آه، يعني نعود إلى آه، يعني ضيفينا الكريمين وكنا توقفنا آه، عند فضيلة الشيخ علاء سعيد نعم.
آه، و- و- شوف كلمة الأخ وهو بيقول على قصة موسى و...
قول له قولا لينا آه، يعني وبيقول تعلمنا من الله يعني تعلمنا من كتابه سبحانه وتعالى وكلامه يعني من الله تبارك وتعالى ذكرني بقول ربنا سبحانه وتعالى الله نور السماوات والأرض ومعنى كلمة نور هنا بأن الله منور السماوات والأرض ومنورها نورا حسيا ونورا معنويا فهذه الكشافات واللمض وضياء الشمس ونور القمر ونور النجوم هذه تسمى بالأنوار الحسية نور الإيمان في القلب هو النور المعنوي نور الإيمان هو النور المعنوي فحينما تقرأ قول الله الله نور أيوة الله يعلمنا الله يربينا الله يرشدنا الله يهدينا الله منور السماوات والأرض سواء كان النور حسيا أو كان النور, النور معنويا ثم ضرب مثالا للنور المعنوي وهو الأهم فقال مثل نوره يعني مثل النور المعنوي مثل الإيمان مثل نوره يعني في قلب العبد المؤمن اسمع يا أستاذ أحمد مثل نوره كمشكاه إيه هي المشكاه أنا راجل فلاح المشكاه دي اللي بيسموها في ال في ال الطاقة الطاقة الطاقة دي طا- فتحة خدت في بالك؟
الحائط.
اه فتحة في الحائط لها دكتور ثلاث أركان الجزء الرابع ده مفتوح, مفتوح. يبقى إذا أدي ركن مسدود ركن يمين ركن شمال أما في هذه الجهة مفتوح يبقى دول كام ركن؟ ثلاثة مثل نوريك إيه؟
كمشكاة كمشكاة المشكاة فيها مصباح. مصباح.
مصباح المصباح فيه زجاجة.
زجاجة يبقى في كم كلمة عندي الآن ثلاثة مشكاة ومصباح وزجاجة أما المشكاة فهي صدر العبد المؤمن شفت القفص بتاعك الصدري اه باين جدا طب القفص الصدري ده موجود في الأمام له جزء في اليمين شوف كده حسس كده له جزء يمين له جزء يمين اه طيب له جزء شمال مم.
طب القفص الصدري ده له علاقة بالظهر
لا اه يبقى دول كام كام جنب دول نقول ثلاث جناب ما هي دي المشكاه مش ثلاثه اه ثلاثه مش احنا بنقول ثلاث بالظبط.
اركان اه اه مثل نوريك ايه كمشكاة دي الصدر دي الصدر صدر المؤمن صدر المؤمن لأنه معنوي، كمشكاه انت حضرتك بت- آه كمشكاه نعم. فيها ايه المشكاه اللي جوه دي مصباح فيها المصباح المصباح ده هو نور الايمان في القلب المصباح فين في زجاجة.
الزجاجه اللي هي القلب ليه القلب ي- يبقى- يتشبه بالزجاجه فاكر اللمبه الجاز اه معروف نمرة خمسة وعشرة النمرة خمسة والنمرة عشرة والكلام دي تمام ال- الزجاج بتاع اللمبة دي شفاف أولا سميك ولا رقيق رقيق وهكذا قلب العبد المؤمن ليس غليظا ولا قاسيا إنما رقيق نعم أبيض ولا أسود أبيض طب ولو جه بعد من التشغيل جه عليه دخان وسودته شوية بنعمل معاه إيه بنلمعه هو قلب المؤمن عايز يتلمع كل شوية عايز يتجدد في الإيمان خدت بالك يبقى إذا ده القلب يبقى الزجاجة بتعني الإيه الزجاجة تعني إيه يا أستاذ أحمد القلب, القلب، آه.
والمصباح يعني نور الإيمان بالظبط.
والمشكاه يعني صدر الصدر اقرأ بقى مثل نوره كمشكاه فيها مصباح المصباح في زجاجة اسمع كده الزجاجة يبقى بيوصف في القلب الزجاجة كأنها كوكب دري شوف قلبه منور ازاي في ناس يا دكتور شفت على الصلاة ناس هتوصل من نورها انه يضيء الابهام مرة وينطفئ مرة نعم.
ولما يضيء يعرف يمشي لما ينطفئ ما يعرفش يمشي على يكبر، الصراط آه، يكبر.
على حسب نور ايمانه هنا من الناس ايمانه بيضيء لنفسه في الدنيا وإيمانه قصر على مين؟ على, على نفسه.
ذاته.
ومن الناس من يضيء لنفسه ولزوجته ولأولاده نعم.
ومن الناس من يضيء لمنطقته ومن الناس من يضيء لبلده ومن الناس من يضيء لأمته قال الإمام أحمد عن الشافعي كان الشافعي كالشمس للدنيا والعافية.
والعافية للأبدان هل ترى عن هؤلاء أو عنهما من عوض شوف هنا مثل نوريك إيه كمشكاه المشكاه فيها إيه مصباح مصباح المصباح فين زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري, دري. طب وقودها ايه عشان تشتغل يوقد من شجرة مباركة اللي فيها الخير والبركة الكتاب والسنة الله. يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية لا إفراط ولا تفريط لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء يضيء ولو ولو لم تمسسه نار نور على نور, نور الفطرة على نور الإيمان يهدي الله لنوره من يشاء من يشاء لما نفهم القرآن معنا من يريد أن يستضيء بهذا النور طيب اتفضل.
آه ال- الذي هو منعكس من نور الله سبحانه وتعالى سمر من بورسعيد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله آه، وبركاته أطلنا عليك معذرة يا سمر معلش. طب ممكن سؤال بسرعة لو سمحت أنا حافظة القرآن كنت ختماه قبل كده بس ما شاء كل الله.
لما بحفظه آه، باجي أراجعه تاني مش بقدر آه، أتذكر ك- يعني حافظة الكلام مش عارفة أحفظ تاني عايزة أحلل الموضوع ده لو سمحت طيب أنت يعني بت- بتراجعيه في كل قد إيه فترة كل قد إيه إيه؟
بتراجعيه في كل فترة قد إيه يعني بتعيدي على ال- ختم ال- ال- الحفظ لا انا من زمان كنت ختماه لما رجعت للحفظ تاني آه، هجرتيه مش- مش طويلاً قادرة يعني؟
أجمع. ح- عارفه الايات وحافظاها قبل كده مش قادره ابدا احفظ من الاول وجديد آه، الآيات دي فترة عدت فترة عليا.
طويلة أخت سمر نعم، هي تقصد إيه؟ هذا.
مم، فترة طويلة اه مم.
من فتره طويله طيب احنا نشوف آه، هذا التساؤل مع حفظ القرآن الكريم معنا الأخ طه من دمياط على ما أعتقد من دمياط وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا استاذ احمد المدني أهلا بك كل يا سنة سيدي وانتم طيبين وحضرتك طيب لو سمحت ممكن اكلم الاستاذ علاء اتفضل ازيك يا استاذ علاء الله يكرمك ازيك يا دكتور شهاب الله يبارك فيك لو سمحت يا استاذ علاء ع- شيخ علاء لو سمحت عايزك يعني تخبرنا عن عن الاستاذ ما قدام عن من؟
عن الشيخ ما قدام الحضري الشيخ مقدام آه.
نسأل الله أن يشفيه وأن يعافيه وأن يرفع عنه كل سوء وإن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى نحن يعني عندنا أمل في الله كبير بإذن الله فالتنفس الآن الحمد لله بقى طبيعي بفضل الله والمعدة الحمد لله بدأت بتتحرك يعني إن شاء الله بإذن الله يكون في مبشرات لكن أنتم بدعواتكم إن شاء الله يعني ادعوا الله سبحانه اللهم وتعالى امين نسال الله سبحانه آمين وتعالى يا ان رب.
يتمم له الشفاء امين ربيع من الجيزه السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا استاذ ربيع يا اهلا وسهلا بحضرتك اهلا بيك بعد آه، بعد اذن حضرتك اكلم آه، الشيخ علاء اتفضل
السلام عليكم وعليك السلام ورحمة الله وبركاته
آه، بعد اذن حضرتك آه، بالنسبه للتدبر في القران آه، آه، الايه اللي بتقول آه، بسم الله الرحمن الرحيم آه، والقي السحره ساجدين و- وقالوا امنا برب موسى وهارون فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى
دي في سورة طه بس آه، أملنا آه، آه، علي صوتك شويه يا استاذ ربيع أيوة يا فندم.
هت... يا ريت تعلي صوتك شويه اتفضل ايوه اتفضل ألو أيوة يا فندم معاك
بقول لحضرتك في في سورة آه، طه آه، جت هارون قبل موسى نعم آه، بقية الصور آه، موسى قبل هارون تمام.
في فرق آه، يا فندم نعم ذكرت هذا وذكرت في بداية الحلقة دي من ضمن الأمثلة أنها أتت كذلك مراعاة للفواصل لأن من البلاغة أن تراعى الفواصل في الجمل وسورة طه معظم آياتها تختم بالألف المقصورة وكلمة موسى آه، هي اللي فيها الألف المقصورة فلذلك قدم هارون على كلمة موسى مراعاة للفواصل جميل آه، آه، احنا هنرجع مرة تانية الى كتب مج- التفسير.
مجموعة من ال- ال- التساؤلات يعني هنأجل بعضها واغلبها عن آه، بيسألوا عن آه، كتب التفسير وكيف نعم.
ي- يعني ي- يستعينون في قراءة القرآن الكريم وتدبره وتفسير وتبيين هذه المعاني على أي كتب يقرؤون وهم مطمئنون نعم ابتداء نعم. التفسير الصحيح لكتاب الله سبحانه وتعالى نعم. هو الذي فسره الرسول عليه الصلاة والسلام وصار وصحابته رضوان الله تعالى عليهم ومن صار آه، لهم على منهجهم وعلى منهجهم وعلى طريقتهم في كتاب لأسهم.
اسمه تفسير النبي ما انا هقول لك ايه هو تفسير النبي صلى الله عليه وسلم ل- لان ده سؤال هيخلينا نتكلم كلاما طويلا ان هل النبي فسر القران ام لا عليه الصلاه والسلام فشيخ الاسلام ابن تيميه وغيره من اهل العلم يرى ان النبي عليه الصلاه والسلام فسر القران كاملا واما السيوطي والجوبي وغيرهم من العلماء يروا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفسر القران كاملا وهؤلاء استدلوا بادله وهؤلاء استدلوا بادله والصواب من أقوال أهل العلم عليهم رحمة الله ما ذكره ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن القرآن ينقسم إلى أربعة أقسام نعم.
القسم الأول قسم لا يعلمه إلا الله ومنه كيفيات صفات الله وحقائق الآخرة ونحو ذلك فهذا القسم لم يتكلم عنه النبي عليه الصلاة والسلام إذ لا يعلمه إلا من؟ إلا الله, إلا الله. الث- الثاني قسم لا يعذر أحد بالج- بجهله أمر واضح كلمة مثلا وإلهكم إله واحد نعم.
لو ذكرناها للجميع الكل يعرف ما معنى لا كلمة تحتاج إلى تفسير.
لا تحتاج إلى تفسير نعم. الشيء الثالث, الثالث أو القسم الثالث قسم تعرفه العرب من لغتها نعم.
فكانوا لا يحتاجون إلى تفسير هذا الإيه؟ هذا القسم وقسم رابع لا يعرفه إلا العلماء وهو العام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والظاهر والمؤول وهذه تخص بكذا وهذه تبين بكذا هذه وضحها كل النبي صلى الله عليه وسلم كلها إذا كل القرآن الذي سنسأل عنه بين يدي الله قد بينه رسول الله عليه الصلاة والسلام ما المنهج الصحيح في التفسير أن نفسر القرآن بالقرآن وقد فعله الرسول عليه عليه الصلاة الصلاة والسلام.
والسلام الله أكبر.
حينما نزل قول الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون قالوا يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه قال ليس الذي تذهبون إليه أما سمعتم قول العبد الصالح لولده إن الظلم إن, إن الشرك لظلم عظيم يبقى معنى الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بشرك أولئك يبقى ده تفسير قرآن بإيه؟ بقرآن, بقرآن. اتنين تفسير القرآن بالسنة قال الله سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة قال الله تعالى وآتوا الزكاة بين لنا النبي عليه الصلاة والسلام كيف نقيم وكيف نعم. نؤتي الزكاة القسم الثالث أن نفسر القرآن باللغة يبقى إذا قرآن بقرآن وقرآن بسنة وقرآن باللغة لأن القرآن نزل بلغة العرب كان يقول ابن عباس ما كنت أعلم ما معنى كلمة فاطر السماوات والأرض نعم.
حتى سمعت أعرابي يتشاجر مع الآخر ها على بئر هذا يقول أنا الذي فطرته وهذا يقول أنا الذي فطرته فعلم أن فاطر بمعنى خالق طيب الشيء الرابع منهم من كان يأخذ بعض آيات للاستئناس للاستئناس وليس في باب العقيدة ولا من باب التحليل والتحريم من كلام أهل الكتاب خدت بالك ويقتصدون في ذلك وكان هناك اجتهاد واستنباط من صحابة رسول الله صلوات الله وسلامته عليه يبقى قرآن بقرآن وقرآن بسنة وقرآن بلغة بلغة العرب إذا أتي بشيء عن أهل الكتاب يبقى ليست من الأشياء التي كذبها شرعنا إنما من الأشياء التي صدقها شرعنا أو من الأشياء التي لا تصدق ولا تكذب وليس اعتمادا وإنما إيه استئناسا استئناسا هنفتح في كتب التفسير معاك اتصال معنا ونرجع اتصال.
لك آه، كتب معنا التفسير.
اتصال من أم عامر من الأردن السلام عليكم
وعليكم وعليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك يا أستاذ أحمد بارك الله فيك وبارك الله في الشيخ علاء الله والدكتور يكرمك.
شهاب جزاك الله خيرا على هذه وياك.
الحلقة الله يكرمك.
الطيبة المباركة الله يبارك الله فيك وإن سمحتم لي أولا أن تتسع صدوركم ل- لهذه الخاطرة وهي تدبر في قوله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت أما الخاطرة فهي آم، البحث في هذه الآية خاص بمدلول قوله سبحانه لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت فقد جاء في التفاسير آم، آم، ما معناه كما في كما جاء في قوله تعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها نعم وبالتالي ان الفعل كسب انما هو في مجالات الخير نعم.
وان اكتسب في مجال الشر وان لها تستعمل مع الكسب وان عليها تستخدم مع الاكتساب نعم.
وإن كان الكسب في شر فهو نسبة لصاحب الكسب حيث من شدة فسقه صار الحرام بالنسبة له كسبا أي خيرا يعني هذا والله أعلم بما أدركت من هذه المعاني وهذا وعلى من عينها ضرب وعلى قدر تفسير العلم.
القرآن باللغة يعني آه، بارك الله فيك يا أم آه، عامر الأم- لو سمحت لو تفضل.
سمحت لي يا آه، أستاذ أما ما أردت بيانه فهو من خلال هذا التحليل البسيط أبدأ بالنتيجة وباختصار نعم.
لها ما كسبت أي من التكاليف التي كلف الله بها من آمن من الناس وذلك من اليسير منها كالنوافل والخيرات والحسنات وعليها ما اكتسبت أي من التكاليف المفروضة على المؤمنين من عبادات وفرائض وذلك قدر استطاعتها آه، كثير من الآيات التكاليف ال- ال- الفرائض كتب عليكم الصيام آم، مثلا يعني آم، ال- لله على الناس على الناس حج البيت نعم.
وهكذا فالآية الكريمة خاصة بالمؤمنين حيث سبقت بوصفهم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون فمن دخل في الإيمان حق عليه التكليف الإلهي وهو نوعان الأول العبادات من فرائض وواجبات إلا أن الله أتى به بعد التكاليف الثانية من النوافل ذلك لأن من عادة القرآن التيسير والتبشير لها بارك ما الله كسبت فيك يا أم أيدي النفس عامر.
المؤمنة أم عامر احنا بنشكرك والله على هذه الإضافة وعلى هذه الخاطرة وعلى هذا التبيين يعني بارك الله فيك يا أم عامر من الأردن ومعنا اتصال من الأخ أحمد من أسوان
السلام السلام عليكم عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حال درجات الحرارة في أسوان يا أخ أحمد نسأل الله أن يفضل يخففها.
علينا آمين يا رب العالمين سعادة على رؤياكم بارك الله فيكم وحيا الله ضيوفنا الكرام بارك الله فيك يا أخ أحمد
أود أن أقول آه، أن القرآن عزيز تخلى عنه العبد هجره القرآن ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتعهده بتعهد الحافظ كي لا يتفلت منه وعندما ينشغل عنه العالمين يرفع ويهجر ويهجر الصحف جزاء وثاقا فاحذر أخي أن تكون ممن هو هجر القرآن فيا هاجر القرآن أقبل ويا تالي القرآن أكثر ويا عاملا بالقرآن أبشر فقرآن ربي ما أبهى فيه السعادة فيه النجاة الحرف عشر وفرحتاه يأتي شفيعا لمن أتى لمن تلاه أرجو معي سؤال جزاكم الله خيرا تفضل إذا إذا أيهما أقدم إن اجتمع في وقت قراءة حزبي وعيادة مريض حيث أن حيث أن عيادة المريض تشغلني هذا اليوم عن قراءة القرآن فأيهما أقدم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك أخ أحمد نعود مرة أخرى إلى ما توقفنا عنده فيما يخص التفسير كل شيخ كتب علاء.
التفسير كل كتب التفسير الموجودة في الأسواق تنقسم إلى قسمين نعم كتب تسمى بالتفسير بالمأثور وكتب تسمى التفسير بالرأي نعم.
تفسير بالمأثور وتفسير الرأي والذي نرشد عليه إخواننا هو التفسير بالمأثور فبعض أهل العلم يقول لا تفسير بالرأي كالطبري رحمه الله وهو شيخ المفسرين وغيره إلا أننا نأخذ قولا وسطا ذكره فريق من أهل العلم أن التفسير بالرأي ينقسم إلى قسمين نعم.
إلى تفسير برأي مه- محمود فهذا يقبل لأنه لا يخالف الشرع وتفسير بالرأي المذموم فهذا يرفض ويرد يبقى إذا التفسير يا إما تفسير بالمأثور يا تفسير بالرأي والرأي ينقسم إلى محمود تفسير ومذموم.
إلى محمود ومذموم نأخذ المحمود ونترك المذموم المذموم كتفسير الكشاف للزمخشري على سبيل المثال وهو يعلن الحرب على أهل السنة خصوصا في أمور الاعتقاد ويحاول بقدر الإمكان عند كل آية مثلا تتكلم عن إثبات صفات الله أو نحو ذلك يأتي بنوع من أنواع المجاز هروبا من إثبات الصفة حتى وصل مثلا إلى سورة القيامة فقال فيها وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة والمعتزلة والجهمية وفريق من الخوارج ينكرون رؤية الله مم.
ويقولون بأن الله لا يرى ونحن نقول ونؤمن بأن الله يرى في الآخرة نعم.
سبحانه وتعالى ويراه المؤمنون في الجنة وهذا أعظم نعيم في الجنة وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح رواه جرير عن مقال محمد فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح فالآية بتقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها, ربها ناظرة النظر إذا تعدى بحرف الإلى يكون نظر العين إذا تعدى بالفي يكون نظر الفكر خدت بالك إذا لم يتعدى يكون بمعنى الانتظار هكذا اللغة فهنا قال وجوه يومئذ ناظرة إلى فلم يجد لها نوعا من أنواع المجاز فقال هذا من المتشابه الذي يرد إلى المحكم الذي ذكرناه لك قبل ذلك وراح ماشي خدت بالك أتى في سورة التكوير مثلا بقواعد إثبات المهم أنا مش عايز أتكلم على أمثلة في يعني هذا اذكر إنما لنا أنا عايز اسم الكتاب مرة المهم أخرى.
أنا عايز الكتاب ال- التفسير بالمأثور ليس هناك أفضل من كتاب شيخ المفسرين الإمام الطبري رحمه الله فهذا شيخ المفسرين ابن كثير على جلالة قدره وعلى جلالة علمه ما قرابة التسعين بالمئة من أقواله في كتابه تفسير القرآن العظيم هي من الطبري ولذلك نظر أن يأتي بآية ولا يقول فيها قال ابن جرير قال ابن جرير إلا أن الله كتب القبول لكتاب ابن كثير خدت بالك بين الناس وتداول بين الناس أكثر من كتاب الإيه؟ الطبري ومن عادة الطبري رحمه الله إن هو يفسر كالتالي يا دكتور يجيب الآية وهو عالم قراءات أصلا نعم.
يقول تأويل آية كذا فإن كانت هناك آيات تدور في نفس المعنى يجمعها لك ثم بعد ذلك بعدما ذلك ينتقل للكلام بسنده هو إلى رسول الله الله صلى الله عليه وسلم لو فيها حاجة من عن الرسول ثم عن الصحابة ثم عن عما بعدهم فمن بعدهم.
ثم يدلي بإيه يدلي بدلوه ويأتي بلغة العرب ومن مميزات تفسير الطبري رحمه الله أنه في الأمور التي لا فائدة منها لا يفسر فيها المائدة اللي نزلت على بني إسرائيل إيه نزلت بقى بطاطس نزلت لحمة نزلت مش عارف ايه نزلت وخلاص فقلنا اضربوه ببعضها ضربوا بأنه جزء ضربوا بديل البقرة ولا ب... ب...
بلسانها.
يا عم بأي حاجة وخلاص فلا يفصل في هذا إلا إن الكتاب فيه شيء ولا يتعصب في آيات الأحكام لمذهب من المذاهب الفقهية كتاب ممتاز ممتاز يا ريت النسخة المحققة بقى إيه، آه، تفسير النسخة الطبري.
المحققة الطبري رحمه الله نعم. هذا لمن عنده همة تفسير ابن كثير أنا أعتبره أنه ملخص ومختصر لكتاب الإيه؟
الطبري.
الطبري خدت بالك اللي, اللي أنا عايز أقوله أن أفضل كتاب يجمع لك أقوال السلف الطبري نعم.
خلاص كده أفضل كتاب يكلمك في آيات العقيدة في الآيات اللي بتتكلم عن العقيدة كتاب مم.
الشيخ الناصر السعدي رحمه الله مم.
تعالى بحيث ان ايات الصفات تسلم فيها ونحو ذلك فهو كتاب يتكلم عن مسائل الايه العقيده ونحو تفسير ذلك الشيخ السعدي اه تفسير الشيخ السعدي رحمه الله الايات اللي بتتكلم عايز تاخد ايات الاحكام خدها من كتاب القرطبي نعم، ايات موسوعة، الاحكام موسوعة، موسوعه, موسوعة.
خدها من من القرط- القرطبي عايز تاخد الربط ما بين الايه والايه والصوره والصوره وان ان كنت كويس في العقيده خدها من كتاب مفاتيح الغيب الفخر الرازي، الرازي آه.
يا سلام على يعني مثلا في وسط ايات العده والطلاق في سوره البقره ياتي بقول الله حافظوا على الصلوات والصلاه إيه الوسطى العلاقة؟ يا الله.
ايه العلاقه بين العده آه.
والطلاق ودي يقول له ارجع الى بيتك وانظر لاقامه الصلاه فيها والعبادات على- فيها يعني طبعا هي مأدبة لا خدت بالك؟
يشبع منها امرؤ طب، كما ذكرنا عامة الناس تأخذ نعم.
كتابا نعم.
وهو المختصر اسمه المختصر آه، ابن كثير.
قام به لا م- قام به الشيخ آه، سليمان الأشقر سماه بزبدة التفسير سهل جدا تفسير الصفحة في صفحة مفيش أيسر من كده بقى تفسير الصفحة في صفحة الله يرحمه الدكتور ال- سليمان الأشقر لخص فيه الخمس مجلدات الكبار بتوع فتح القدير للشوكاني في كتاب زبدة التفسير يبقى مجلد واحد اسمه زبدة التفسير يبدأ به المبتدئ الشيخ علاء أنا أشكرك على هذا التبيين وطبعا مأدبة ال- القرآن الكريم لا يشبع منها امرؤ كما قلنا مرارا وتكرارا في هذه الحلقة الخاصة والمباركة وكيف لا وهي تتحدث عن دستور الله عز وجل للمؤمنين أختم هذه الحلقة أولا بشكري لضيفي العزيزين فضيلة الأستاذ الدكتور شهاب الدين أبو زهو المدرس بكلية أصول الدين جامعة الأزهر الشريف وفضيلة الشيخ آه، علاء سعيد الداعية الإسلامي المعروف وأختم بهذا البيت الشعري الذي آه، يفصل أو يجمل فيه آه، ما فصلناه آه، أنا إن سألت القوم عني من أنا أنا مسلم سأعيش دوما مسلما أنا مسلم هل تعرفون المسلمة أنا نور هذا الكون إن هو أظلم أنا في الحقيقة ري من يشكو الظما ولمن أنا أنا للذي خلق الورى ولغيره لن أنحني لن أنثني لن أركنه طبتم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
رسول الله